بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوتي كما ذكرتكم في اللقاء الماضي أن لهذه المادة بقية فهذا الذي أذيعه عليكم الآن أو تتلقونه هو بقية الشريط السابق فلو أزلت تلكم الكلمات في آخر الشريط وهذه الكلمات في أول الشريط تجد المادتين ملتصقتان تماما أحبكم في الله وهيا بنا إلى البقية الباقية
فصلاح النعم والتعرف إليها أن تكون مراقبا لإلهك وقلبك صاعد إليه وهمومك دائرة على مرضاته ومحابه ولا يكون كل هذا إلا بدوام حمده ما تقول الحمد لله آه، بدوام حمده انك دايما تديم حمده فانه سبحانه عشان تحمده بقى اعرف ها به كل صلاح قول الحمد لله ومن عنده كل هدى الحمد لله ومن توفيقه كل رشد ومن توليه لعبده كل حفظ ومن اعراضه عن عبده كل ضلال وشقاء فيظفر العبد بكل خير وهدى ورشد بقدر اثبات عين فكرته في الاء الله ونعمه اصل ربنا اسمه المنان اسمه ايه المنان هو بيحب الحمد هو بيحب انك انت تقول له نعمه هي دي يتملقني تتملق الله عز وجل بنعمه تثني عليه بنعمه تتقرب اليه بنعمه لو انت عملت كده يديم عليك ويزيدك يديم عليك ويزيدك فيظفر العبد بكل خير وهدى ورشد بقدر اثبات عين فكرته في الاء الله ونعمه اثبات عين فكرته ان عايزينك تركز تفكيرك في نعم ربنا عليك ركز ركز تفكيرك كده وانت ماشي الحمد لله ان ربنا عفاني من السجاير الناس اللي بتدخن والحمد لله ان ربنا رزقني امراه متستره مش زي المتبرجه اللي ماشيه في الشارع والحمد لله ان ربنا ركبني عربيه بعيده عن الزنقه في وسط الستات دي والحمد لله ان ربنا علمني ان انا ابص لنعمه والحمد لله ان ربنا كرمني ويسر لي ان انا اعرف اعتزل واقفل ازاز عربيتي عشان اذكر ربنا وقلبي حاضر والحمد لله ان ربنا اعني وعملوا اذاعه قران ديك من خمسين سنه لان هو لو كانت قعدت للنهارده ما كانتش اتعملت وان الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله هتقول نعم هتلاقي نعم ما تتعدش طول ما انت ماشي ونعم جديده كل يوم تلاقي نعم جديده ما شكرتش عليها ربنا قبل كده قول الحمد لله بقدر اثبات عين فكرته في الاء الله ونعمه وتوحيده وطرق معرفته وطرق عبوديته وانزاله اياه حاضرا معه مشاهدا له ناظرا اليه رقيبا عليه مطلعا على خواطره وارادته وهمه فحينئذ يستحي العبد منه اللهم ارزقنا صدق الحياء منك يا رب تستحي منه بقى صح وهي دي كلمة ابن القيم في المقايسة بين نعمة الله وجنايتك تكسفك انك تقيس بالنعم ربنا وذنوبك طب دي تتقاس نعم ربنا وذنوبك فمن انزل ربه هذه المنزله منه رفعه الله وقربه منه واكرمه واجتباه وهداه واعمله عنده واقطعه من اكراماته ما يستحق اللهم ارزقنا شكر نعمتك اسمه الشكور ان الله يشكر عبده سبحان الله العظيم ده انت لو اتقطعت ليل ونهار مش هتشكر نعمة واحدة من نعم ربنا عليك لكن لما تشكره يشكرك لما تحمده يشكرك سبحان الله العظيم شيء عجيب جدا شيء عجيب انك تقرب من ربنا سبحانه وتعالى على الحمد ومن قضية الحمد أن تحمد الله على البلاء وعلى الضراء وعلى الأذى وعلى المنع إزاي إن ربنا سبحانه وتعالى اسمه الحكيم احنا عمالين نمر على أسماء الله كده سريع سريع وكل اسم الأسماء عايز وقفة طويلة جدا قضية أن تنظر إلى الأذى الذي ينزل عليك بذنوبك عقوبة لإصلاحك إنما يعامل الله الناس بكسبهم ويجازيهم بأعمالهم ولا يخاف المحسن لديه ظلما ولا هضما ولا يخاف بخسا ولا رهقا ولا يضيع عمل محسن أبدا ولا يضيع الله على العبد مثقال ذرة ولا يظلمها إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فلذلك ده المشهد الأول أن تشهد أن العقوبة أو البلاء أو الأذى أو المنع الذي نزل بك إنما هو عدل وفي طي العدل مصلحة ورحمة وحكمة لله جل جلاله ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم هي دي القضية ولذلك ينبغي إذا رأيت من نفسك منعا أن تتذكر العطايا فهو إذا كان قد منعك مرة فقد أعطاك ملايين المرات وإذا كان قد حرمك مرة فقد حباك ومنحك ملايين المرات ثم تتذكر شوف كلام ابن القيم بقى جميل يقول ايه فهو سبحانه وتعالى الذي أصلح الفاسدين وأقبل بقلوب المعرضين وتاب على المذنبين وهدى الضالين ما تقول الحمد لله وأنقذ الهالكين وعلم الجاهلين وبصر المتحيرين وذكر الغافلين وآوى الشاردين سبحانه إذا أوقع عقابا أوقعه بعد شدة التمرد والعتو عليه وبعد أن دعا العبد إلى الرجوع إليه والإقرار بربوبيته وحقه مرة بعد مرة حتى إذا أيس من استجابته والإقرار بربوبيته ووحدانيته أخذه ببعض كفره وعتوه وتمرده بحيث يعذر العبد من نفسه ويعترف بأن الله لم يظلمه وإنما هو ظالم لنفسه كما قال تعالى عن أهل النار فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير وقال عمن أهلكهم في الدنيا أنهم لما رأوا آياته وأحسوا بعذابه قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وقال عن أصحاب الجنة التي أفسدها لما رأوها قالوا سبحان ربنا إنا كنا كنا ظالمين قال الحسن لقد دخلوا النار وإن حمده في قلوبهم ما وجدوا عليه حجة ولا سبيلا الناس اللي هيدخلوا جهنم هيبقوا حامدين لربنا ما وجدوا عليه حجة ولا سبيلا لذا قال فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين دي كان اخر حاجه ختمنا بيها المره اللي فاتت عرفت ازاي هنا الحمد لله رب العالمين مش احنا بنقول الحمد لله رب العالمين ده هم الذين ظلموا لما قطع دابرهم قالوا الحمد لله رب العالمين هذه الجملة ابن القيم يقول ايه بقى في الفوائد هذه الجملة في موضع الحال أي قطع دابرهم حال كونه سبحانه محمودا على ذلك فقطع دابرهم قطعا مصاحبا لحمده فهو قطع وإهلاك يحمد عليه الرب لكمال حكمته وعدله ووضعه العقوبة في موضعها الذي لا يليق به غيرها فوضعها في الموضع الذي يقول من علم الحال لا تليق العقوبة إلا بهذا المحل ولا يليق بهذا المحل إلا العقوبة ولهذا قال سبحانه عقيب إخباره عن الحكم بين عباده ومصير أهل السعادة إلى الجنة وأهل الشقاء إلى النار قال تعالى وقضي بينهم بالحق وقيل وقيل الحمد لله رب العالمين فحذف فاعل القول قيل إشعارا بالعموم وأن الكون كله قال الحمد لله رب العالمين لما شاهدوا من حكمة الحق وعدله وفضله ولهذا قال في حق أهل النار قيل ادخلوا أبواب جهنم كأن الكون كله يقول ذلك حتى تقوله أعضاؤهم وأرواحهم وأرضهم وسماؤهم تقول ادخلوا أبواب جهنم وهو سبحانه يخبر أنه إذا أهلك أعداءه أنجى أولياءه ولا يعمهم بالهلاك بمحض المشيئة لما سأله نوح نجاة ابنه أخبر الله أنه يغرقه بسوء عمله إنه ليس من أهلك إنه إنه عمل غير صالح هو عمل عمل غير صالح ولم يقل أني أغرقته بمحض مشيئتي وإرادتي الله حكم عدل الله سبحانه وتعالى ملك متصرف فممكن سيدنا نوح يقول ربي إن ابني ربنا يقول له مش من أهلك بس حقه ملك لا يسأل عما يفعل لكن بين له إنه عمل غير صالح وقد ضمن الله سبحانه وتعالى زيادة الهداية للمجاهدين في سبيله ولم يخبر أنه يضلهم ويبطل سعيهم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ضمن زيادة الهداية للمتقين الذين يتبعون رضوانه قال تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور وأخبر سبحانه أنه لا يضل إلا الفاسقين الذين ينقضون عهده من بعد ميثاقه فقال وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض هكذا الله سبحانه وتعالى أخبر أن له الحمد في كل ما يفعل وهي دي النقطة اللي عايزين النهاردة نقف معاها له الحمد على كل حال يبقى لو قطعك حتت يبقى ايه الحمد لله لو حرمك ومنعك الحمد لله لو عذبك يبقى برضه الحمد لله له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون الله سبحانه أزاح العلل وأقام الحجج ومكن من أسباب الهداية وأخبر أنه لا يضل إلا الفاسقين والظالمين ولا يطبع إلا على قلوب المعتدين ولا يركز في الفتنة إلا المنافقين بكسبهم وأن الرين الذي غطى به قلوب الكفار هو عين كسبهم وأعمالهم كما قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وقال عن أعدائه من اليهود وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم طبع الله عليها بإيه؟ بكفرهم أخبر سبحانه أنه لا يضل من هداه حتى يبين له ما يتقي وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أخبر سبحانه أنه لا يضل من هداه حتى يبين له ما يتقي انت هديت اهو ما تقول الحمد لله وشفت طريق الهداية بين لك بقى الضلال باين ابعد عن كذا لان ده هيضلك وابعد عن كذا هيضلك وابعد عن كذا بين بين فيختار الضال لشقوته وسوء طبيعته الضلال على الهدى والغي على الرشاد ويكون مع نفسه وشيطانه وعدو ربه عليه وكان الكافر على ربه ظهيرا على ربه ظهيرا تجد أن الكافر ظهير على ربه سبحانه وتعالى ولذلك أمرك الله جل جلاله بالتفويض وأمرك النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم بالاستخارة فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون فأمرك الله في هذه الآية بشيئين يستجلبان الحمد التفويض قبل الاختيار والرضا بعد القضاء التفويض قبل الاختيار فوض الأمر إلى الله فوضه كله يا رب اختار لي فإني لا أحسن الاختيار لنفسي يا رب دبر لي فإني لا أحسن التدبير فوض اتنين إذا قدر تبقى راضي والله يعلم وأنتم لا تعلمون ابن القيم يقول ايه بقى في الفوائد برضه عشان تحمد ربنا يقول من اسرار هذه الايه الا يقترح العبد على ربه ولا يختار عليه ولا يساله ما ليس له به علم فلعل مضرتك وهلاكك فيما اخترت وانت لا تعلم فلا تختر على ربك شيئا بل سله حسن الاختيار لك وأن يرضيك بما يختاره فلا أنفع للعبد من ذلك حمد في الأول وحمد في الآخر احنا بنقول بقى الوقت احنا هنحمد ربنا على كل حال تحمد ربنا على كل حال ازاي وانت عمال تختار لنفسك وتطلبه من ربنا لا قول يا رب اختار لي انا راضي باللي انت تختاره وامشي بقى في الاسباب واللي يختاره تبقى انت راضي بيه اتنين اذا فوض العبد امره الى ربه ورضي بما يختاره له مولاه امده فيما يختاره له بالقوة عليه والعزيمة والصبر لما تسلم ويختار لك وانت ماشي في اختياره يمدك بالعزيمة عليه ما ياما أعمال بدأنا فيها وانقطعنا مش كده مفيش عزيمة عليها مفيش صبر عليها تزهق منها بسرعة تمل تنقطع أما إذا اختار لك فإنه يمدك بالقوة والعزيمة والصبر وصرف عنك الآفات التي هي عرضة اختيار العبد لنفسه وأراك من حسن عواقب اختياره لك ما لم تكن تصل إلى بعضه بما تختاره أنت لنفسك نمرة ثلاثة أن التفويض يريحك من الأفكار المتعبة في أنواع الاختيارات ويفرغ قلبك من التقديرات والتدبيرات التي يصعد منها عقبة وينزل في أخرى ومع ذلك في النهاية لا خروج عما قدر عليك إنسان قاعد يفكر ويدبر ويختار آه أعمل كده طب لو عملت كده هيحصل كذا طب آه طب أعمل كذا طب لو عملت كذا هيحصل كذا آه طيب لا لا خلينا نعمل كذا طب خلينا تعب نفسك ليه استخير وادعي رب يا رب اختار لي يا رب يا رب ألهمني رشدي يا رب يا رب قني شر نفسي يا رب يا رب دبر لي فإني لا أحسن تدبير يا رب يسر لي الأمور يا رب أعني على ما تحب يا رب بصرني بما تريد يا رب اسلك بي ما تحب كده اصدق في اللجئ إليه وهتلاقي نفسك قررت من غير تعب في اتجاه معين وامشي فيه وانت راضي ويحصل اللي ربنا بيحبه اتعلمها دي احتاجها لما تعيشها يبقى ساعتها هتحس بالراحة فلو رضي باختيار الله أصابه القدر وهو محمود مشكور ملطوف به وإلا جرى عليه القدر وهو مذموم مسيء ولا حل له في النهاية فيما يريده أيها الأحبة هذه القضية تحتاج منا قضية الحمد إلى نظر ومزيد بصر فيما يريده منا سبحانه وتعالى ولذلك أمرنا الله عز وجل بدوام الحمد والحمد لله على إيه؟ خذ هذه المعاني أولا أول سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وإيه؟ وجعل الظلمات والنور سبحان الله العظيم الحمد لله إنه جعل ظلمات وجعل نور تعرف تتأمل الحمد لله على إيه في خلق الظلمات انك انت لولا الظلمات ما تعرفش النور صح كده هو ده التمييز هو ده التبيين وابن القيم يقول لك وسبحان الله العظيم جمع الظلمات ووحد النور النور واحد في اصله ومصدره والظلمات متعدده بتعدد المقتضي لها النور واحد بس الظلمات دي نتيجه ايه مقتضي حاجه من النور فبقت ايه فبقت ظلمة فكل ما اقتضى طلع مقتضي بقت فيه ظلمة زاد المقتضي زادت الظلمة فبقت ايه ظلمات وتشوف ناس في الظلمات اذا اخرج يده لم يكد يراها ظلمات وهو مش حاسس بالظلمات لان الظلمة جواه عشان كده ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات الى النور نمرة اتنين في الحمد الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر كبيرا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا بالله عليكم انت لو تصورت ان لربنا ولد يبقى الوضع ايه كان معايا اخ طيب فاضل يقول ان هو قدر له انه يتزوج واحده مش مسلمة نصرانية مش مصرية في فيلم عن المسيح ست ساعات ولا ثمان ساعات تقريبا أصرت ان هو يشوف الفيلم وهو مش عايز يشوفه ست شهور جواز وهي مصرة انه يشوف الفيلم قول قعدنا يوم مضطر اشوف الفيلم طلعت من الفيلم بكلمة واحدة انا ابن ربي وربنا بعتني عشان اقول لكم ان انا ابنه قال فكانت الكلمة دي سبب هدايتي ربنا بعتني يقول لكم ان انا ابنه طب ما قالناش هو ليه فربنا أكرمه وتركها وأقبل على الالتزام وهداه الله عز وجل هداية طيبة أسأل الله يثبتها أنا وإياكم على الإيمان احنا بنقول إيه الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الحمد لله إن ملوش ابن ده ربنا أمرك بكده وقال الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا قول قال الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك لو في شريك واحد تاني مع ربنا هترضي مين فيهم هتنافق واحد هي دي القضية ما جعل الله لرجل من ايه من قلبين في جوفه انت مش هينفع تحب اتنين في وقت واحد وتعبد اتنين في وقت واحد لازم هتنافق واحد مش ممكن تحب اتنين قد بعض بالظبط لا يمكن لا يمكن دي في خارج حدود طاقة البشر فعشان كده بتقول من قلبك الحمد لله اللي ملوش شريك ولم يكن له ولي من الذل ملوش ولي يعينه من الذل ولي من الذل ملوش سبحانه وتعالى هي دي بقى قوله والله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له الله حلوه قوي دي ولم يكن له ايه كفوا احد ملوش سبحانه وتعالى فتفضل طول الوقت متعلق قلبك باله واحد ما تقول الحمد لله اه والله الحمد لله دي نعمه دي نعمه دي محتاجه حمد محتاجه حمد حمد كتير قوي محتاجه حمد انك انت تديم حمد ربنا سبحانه وتعالى الموضع الثالث وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله هي دي قضيه التوحيد اللي هي في الحمد التوحيد في سبيل الهدايه ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هدانا وما كانش ممكن قمه الاستحاله انك تهتدي دون ان يهديك ربنا قال للنبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء ليس عليك هداهم مش انت اللي تهدي ولكن الله يهدي من يشاء انك لا تهدي من احببت افلم ييأس الذين امنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا فهي دي لما تحس بيها ان مش انت اللي هديت نفسك ولا الشيخ ولا الشريط ولا الكتاب ولا الآية ولا صاحبك ولا ولا حد غل اللي هداك الله لسه انتوا مش معايا مش حاسين بالحته دي ان اللي هداك مين ان اللي هداك الله يعني انت محل اهتمام الله يهديك انت مين انت مين انت في وسط الكون ده كله عشان ربنا يهديك هو هو قال للنبي كده ليس عليك هداهم انك لا تهدي من احببت افلم ييأس الذين امنوا لا النبي ولا المؤمنين ولا الدنيا كلها تهدي حد اللي يهدي مين الله عشان كده اهل الجنه يقولوها بقلوبهم قوي قوي بقى الحمد لله الذي هدانا فهموها بقى ساعتها لما يطلع من كل 1999 لجهنم واحد للجنه ساعتها تقول الحمد لله ايه الحمد لله صح بقى الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي ايه لولا ان هدانا الله لا لا هتطلع بقى الحمد لله ساعتها بجد ان اللي هداك الله الله العظيم الجليل الكبير هو اللي هداك عناية خاصة من ربنا بيك انت شخصيا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله معلش انا اسف مضطر رغما عني ان احنا نعيش الحمد اسبوع كمان في الحمد ان شاء الله باذن الله تعالى نسأل الله عز وجل أن يتقبل حمدنا له على نعمه وشكرنا له على نعمه وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله